مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث كتير بيسألوا عن بداية الطريق الروحي كيف يمكن للإنسان أن يبدأ طريقه مع الله ما هي الفضيلة الأولى التي يبدأ بها وما هي الخطوة الأولى التي يخطوها في طريقه إلى الله أو يعمل إيه واحد عايز يمشي مع ربنا يعمل إيه أول حاجة يعملها إيه طبعا معروف إن بداية الطريق إلى الله هو التوبة حيث يغير الإنسان حياته ويترك خطاياه ويحيا حياة جديدة وفيه البعض يقولون ان اساس الفضائل كلها او بداية الطريق هي حياة التواضع والانسحاق لان التواضع وانسحاق النفس لا شك انه الخطوه الاولى في الطريق الى الله والبعض يقول ان الخطوه الاولى في الحياه مع ربنا هي ان الانسان يجلس مع نفسه ويهدا الى ذاته وتكون محاسبه النفس او الجلوس مع النفس هي الخطوه الاولى في الطريق الى الله لان اغسطينوس تغيرت حياته بعد ان جلس مع نفسه وفحص ذاته الابن الضال تغيرت حياته عندما جلس الى نفسه وفكر في حياته وشعر بسوء حالته وبلزوم التغيير الى اخره ولكن قديسين كثيرين يقولون شيئا اخر هو الذي نريد ان نتحدث عنه في هذه الليله يقولون ان بدايه الطريق الى الله هي التغصب التغصب يعني الانسان يغصب ذاته على الطريق الالهي فما هو هذا التغصب وما لزومه ولماذا جعله القديسون الفضيله الاولى في الطريق الى الله الواقع ان الانسان قد لا يستطيع ان يبدا بمحبه الله بالاسلوب الكامل يعني في الأول ما بتكونش محبة الله قد ملكت على قلبه ربما مخافة الله هي التي تملك أولا الإنسان لما يستيقظ إلى نفسه تبدأ مخافة الله تدخل إلى قلبه ويبدا ان يرتعش ويخاف من اجل خطاياه ويرتعش ويخاف من اجل الدينونه العتيده ويرتعش ويخاف ان اتاه الموت وهو غير مستعد فتبدا مخافه الله في قلبه وكما قال الحكيم بدء الحكمه مخافه الله في الوقت اللي بتكون مخافة الله بتملك على قلبه جايز لا يمارس الفضائل عن طريق الحب وإنما يمارسها عن طريق المخافة يغصب نفسه عليها بعد أن يغصب نفسه ويمارس هذه الفضائل يجد فيها لذة وعندما يجد فيها لذة يعملها من أجل جمالها وليس من أجل المخافة وعندئذ يزول التغصب لأن الإنسان يعمل الخير حبا في الخير وليس بأن يغصب نفسه لكن بالنسبة للمبتدئين لابد أن الإنسان يغصب نفسه يغصب نفسه على الصلاة يغصب نفسه على القراءة الروحية يغصب نفسه على حضور الاجتماعات وحضور الكنيسة يغصب نفسه على الاعتراف يغصب نفسه على التوبة يغصب نفسه على كل فضيلة يغصب نفسه على التسامح ويغصب نفسه على دفع العشور يغصب نفسه على كل حاجه يعني في الأول جايز مفيش ميل في القلب لكن فيه تغصب أحد القديسين قال لا تنتظر لا تنتظر إلى أن يميل قلبك للصلاة وعندئذ تصلي وإلا فأنت إلى الأبد لا تصلي جايز ما يجيلكش الرغبة انك تصلي مالكش نفس مالكش نفس تصلي لكن تصلي غصب عنك تغصب نفسك مالكش نفس انك تقرا الكتاب لكن لازم تقرا غصب عنك وتغصب نفسك بعد ان تغصب نفسك على الصلاه جايز تجد عز... تجد عزاء في الصلاه وتجد لذه في الصلاه فتستمر فيها حبا فيها وليس عن طريق التغصب لكن نقطة البدء انك تغصب نفسك ربما يأتي الليل وأنت تريد أن تنام وجسمك متفاقل وكسلان ونعسان وهمدان ولك نفس تنام لكن تغصب نفسك على الصلاه تغصب نفسك على الصلاة وتقوم فيها ولو أنت مشتت الفكر ولو أنت تعبان جايز ينظر الله إلى تعبك وينظر إلى جهادك وينظر إلى صبرك وينظر إلى إصرارك على الصلاة وإصرارك على العبادة فيعطيك نعمه وعندما تشرق نعمة الله على قلبك وتجد لذة في الصلاة سوف لا تكملها بطريقة التغصب وإنما بطريقة الحب فالحب هو نهاية الطريق ولكن ليس هو بداية الطريق بداية الطريق إن الواحد يغصب نفسه لو كنا ارواحا فقط بدون اجساد لو كنا ارواحا فقط بدون اجساد ربما لم نكن في حاجه الى هذا التغصب ولو ان الشياطين وهم ارواح فقط برضه سقطوا اما ونحن نلبس جسدا والجسد يشتهي ضد الروح اما ونحن نلبس جسدا والجسد يشتهي ضد الروح فلا يصح ان احنا نترك انفسنا الى راحه اجسادنا ينبغي ان نغصب انفسنا على العمل الروحي انت يجب ان تغصب نفسك لان هناك مقاومات كثيره ضدك تجذبك الى اسفل هناك تعويقات كثيره من الجسد من العالم من الشيطان من فساد الاراده وفساد الطبيعه كل هذه تجذبك الى اسفل فينبغي انك انت تغصب نفسك في كل عمل فكركم الشخص اللي بيدفع للفقراء يعني كل واحد بيدفع لازم بيكون له نفس لو تركنا الحكاية دي للنفس يمكن الناس ما يدفعوش خالص صحيح الكتاب بيقول المعطي بسرور يحبه الرب ولكن جايز هذا السرور يأتي فيما بعد أما في الأول فليك رغبة وسرور إنك تدفع دفعت مالكش رغبة ولا سرور إنك تدفع تدفع وتغصب نفسك وتقول لازم أدفع والناس ملهمش ذنب ما ذنب الفقراء ان انا شخصيا ما عنديش ميل او ما عنديش رغبة او ما عنديش سرور في العطاء هم ذنبهم ايه اغصب نفسك واعطيهم واحد يقول طيب العمل الروحي اللي احنا بنعمله بطريقة تغصب ليه اجر عند ربنا أليس إن الله يعطي أجرا على المحبة الموجودة في أعمالنا؟ نقول ده صح إن ربنا بيعطي أجر عن المحبة ولكن بالنسبة للمبتدئين الله ينظر إلى تغصبهم كناحية من نواحي الجهاد المقدس في الطريق الروحي كناحية من نواحي الجهاد المقدس في الطريق الروحي لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة فالإنسان ربنا ما ينساش تعبه أبدا مهما حصل إحنا بنجاهد وبنصارع أنا بقول الكلام ده لأن الشيطان جايز يحارب الإنسان ويقول له صلاة ايه اللي انت بتصليها دي من غير نفس يا شيخ بطل صلاة وبلاش اهانة لله بصلاتك دي لا ابدا الله ينظر الى صلاتك كرائحة بخور التي تغصب فيها الجسد كل فضيلة تحتاج الى تغصب مش بس العباده انت في الصوم ايضا جايز تغصب نفسك في الصوم وتبقى تعبان وصابر والله ينظر الى تعبك والى صبرك والى تغصبك ويعتبر هذا جهادا مقدسا في طريقه الجسد ده ايها الاخوه بنحتاج ان احنا نروضه عارفين يعني ايه نروضه زي حصان لسه ما اتمرنش على المشي وعايز يرمح ويجمح ويشطح وينطح وماشي كده فالإنسان يمسكه ويروضه يمسكه باللجام ويروضه ويقوده لغاية لما يعلمه المشي أو واحد مثلا مربي بهايم وعنده عجل أو شاب في في الدوار وعايز يخليه يمسك قصبية ولا يمسك محرات ولا يمسك نورج ولا يمسك كارتة ولا يمسك أي حاجة يعني يسوق فمش ممكن أبدا ما أصعب العجل ده لما يجي يحطه يحطوه تحت الناف مستحيل ده يجري جري ويرمح ويبقى حاجة صعبة جدا ويقعدوا يروضوه يروضوه بصعوبة كده وأحيانا إيه، شاب بقر مثلا يخزنوه علشان ما ي- ما- ما يرمحش خزامة يعني يجيبوا له مسمار يخرموا له به مناخيره ويحطوه و... ويشدوه بيه بحبل كده ومنين ما يجي يرمح يروحوا شادين المسمار يلعب له في مناخيره ويروح ساكت خزامه كلمة أضع خزامة في أنفك دي جت في سفر حسقيال للنبي كانت معروفة الخزامة التي تض- توضع في الأنف وبعد ما يروض تجدون عجبا عجبا عجابا أنا شفت الحكاية دي بنفسي عايزين يركبوا البهايم في محرات فجايبين الناف اللي هو النير علشان يجيبوا يحطوا البهايم قوم اول ما البهيمه تشوف الناف تروح موطيه راسها ومطلعاها من الناحيه التانية على طول وتستريح كده والناف يستريح على رقبته ويبقى حته كده مطرحه متساويه ومعروفه وتبقى في منتهى الهدوء تخضع للنير في بساطه وفي هدوء لانها روضت على هذا الامر روضت فايضا الاراده بتاعتنا بتروض زي اللي بيروض الوحوش وزي اللي بيروض البهائم وزي اللي بيروض الخيول يروضها ازاي يجي الواحد كده على الحصان الجامح ويطبطب عليه يقول له يا حبيبي تعالى معايا نروح مشوار مستحيل ما تجيش بالطبطبه تيجي بالترويض بيغص- يغصبوا على هذا العمل يغصبوا عليه لغاية لما يتمرن عليه فإحنا لازم نغصب ذواتنا ذواتنا ما بتحبش العمل الروحي في الأول لكن لازم نغصب ذاتنا على العمل الروحي إنسان تقول له صلي فيقف للصلاة يلاقي عقله سرح يمين وسرح شمال ولف في طرق وانحاء وعشرات الموضوعات جت على ذهنه ولف بلاد واقطار وقارات علشان آه، يصل الى كده لكن الواحد لازم يغصب نفسه على تركيز ذهنه يبذل مجهود لكي يركز ذهنه يبذل مجهود لكي يجمع عقله ويجمع فكره هيتعب شوية لكن بطريقة تغصب هيوصل لذلك يعتبر القديسون ان التغصب هو الفضيلة الاولى التي يصل بها الانسان الفضيلة الأولى التي يروض بها ذاته في العمل الروحي ويصبر ومن هنا كانت التدريبات الروحية نوع من الأنواع اللي الإنسان يغصب بها نفسه وكان هذا التغصب تمهيدا للانتصار على الذات والكتاب بيقول قاهر نفسه خير من قاهر مدينه يعني يقهر نفسه على العمل يعني يغصب روحه وكلما كانت العوائق كثيرة كلما كان الإنسان لما يغصب نفسه أجره أكتر أجره أكتر كون إن الإنسان يغصب نفسه ده نوع من أنواع حمل الصليب بيقول من أراد أن يتبعني يحمل صليبه ويتبعني هذا التغصب هو الذي سماه السيد المسيح الباب الضيق ان الواحد يضيق على نفسه علشان يصل الى ربنا احترسوا يا اخوتي الاحباء من تدليل انفسكم واحد عايز يدلل نفسه ويريح نفسه ويبسط نفسه ويعطي لنفسه جميع رغباتها ولا يغصب نفسه على شيء يطلع انسان تعبان ما ينفعش في حاجه لانه لازم انه يغصب نفسه زي تمام الام اللي مش عايزه تغصب ابنها على شيء عايز يخرج طيب يا حبيبي اخرج يرجع متأخر طيب يا حبيبي اديك رجعت متأخر كويس انك رجعت بالسلامة عايز مصروف اتفضل يا حبيبي مصروف مش عايز يذاكر طب يا حبيبي على كيفك عايز يروح السينما طب اتفضل يا حبيبي روح السينما وبعدين يطلع واد تلفان يطلع ولد تلفان ليه لانه لم يغصب على شيء لكن في طريقة التربية فيه ناحية التغصب دي اعمل الحاجة الفلانية ما يرضاش نغصبه انه يعملها جايز هذا التغصب احيانا يكون فيه شوية عنف احيانا يكون بالطيبة احيانا يكون بالاقناع احيانا يكون بالحيلة لكن على اية الحالات لازم يغصب انه يعمل كده والناس اللي بيدربوا اولادهم على هذا هيجي وقت يتعودوا هذا الامر ويجدوا فيه لذة عارفين زي ايه هقول لكم زي ايه زي اول اول سنة الولد الصغير يخرج يروح المدرسة يروح الروضة او الحضانة او الكندر جاردن او اي حاجة يبتدي يخش المدرسة وبعدين الولد مش عايز يروح المدرسة مبسوط في البيت يصحى على كيفه منين ما هو عايز يصحى ويلعب على كيفه ويتنطط على كيفه لا يخضع لنظام ولا لقانون ولا للرئاسة مبسوط فجايز الولد ما يرضاش يروح المدرسه وربما اول يوم يروح المدرسة يعيط ويخبط راسه في الحيط ويرمي روحه على الارض ويرفص ويستخبى ويجري مش عايز يروح المدرسة فتكون النتيجة امه تطبطب عليه شوية ان جابت نتيجة جابت ما جابتش ابوه يطبطب بشدة شوية كده عليه طبطبة ناشفة يضربه يقرص له ودانه لازم يروح والولد يبقى رايح وقاعد يعيط في السكة ولما أمه تسيبه في ال... في حديقة الأطفال دي يبقى قاعد يعيط وحكاية كبيرة وبعد شوية يجد لذة في المدرسة ويجد المدرسة كويسة ومليانة لعب وفيها عيال كويسين وبينبسط منهم بعد شوية يبقى الصبح يقول لها يلا يا ماما لبسيني علشان اروح المدرسة يلا وكليني عشان اروح المدرسة هو عايز يروح المدرسة ما جاتش في الاول في الاول غصبناه وبعد ما غصبناه ولو ضربناه بعد كده وجد لذة في المدرسة لكن في الاول طب يا حبيبي مش عايز تروح المدرسة بلاش مدرسة طب ودي حاجة تربي عيال كمان انت بنفسك في معاملتك لنفسك مفروض تربي نفسك بهذا الشكل تيجي عايز تصلي يقول لا لا لا انا تعبان ماليش نفسي اصلي تعبان تعبان ده ايه احنا بنلعب اقف صلي تغصب روحك كده ولو بالضرب ولو بالضرب لكن تقعد تدلع في نفسك مفيش فايده النهارده تقول تعبان وبكره تقول زهقان وبعده تقول سقعان ومفيش فايدة الحل الوحيد انك تغصب نفسك اذا لم تغصب ذاتك لا يمكن تبتدي الطريق الروحي الفرق بين القديسين وبين الناس العاديين ان القديسين غصبوا انفسهم على الفضيله غصبوا انفسهم على طريق الله لهم اجساد مثل اجسادكم كانت اجسادهم تجوع فيغصبونها على الصوم كانت اجسادهم تتعب فيغصبونها على السهر زي ما داوود بيقول انه قطع لنفسه عهد ايه هو اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاجفاني نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب بيغصب نفسه فالمفروض ان الانسان يكون بهذا الشكل فترة الصيام الكبير جاية خذوها فترة تغصبون فيها انفسكم حكاية التغصب دي مش هتقعد معاكم طول العمر في الاول هتغصبوا نفسكم على العمل الروحي وبعدين هتجدوا فيه لذة وهتنبسطوا منه وبعدين تعملوه بدافع المحبة وليس بدافع التغصب ولكن على قدر ما تغصبون انفسكم على قدر ما تنالون مكافاه عند الله اكبر حرب بنجتازها هي الحرب مع انفسنا واكبر جهاد بنجتازه هو الجهاد مع انفسنا اذا انتصرنا من الداخل مع انفسنا سننتصر في كل عمل خارجي اذا استطعنا ان نغصب انفسنا استطعنا ان ننمو في الفضيله باستمرار فلا تدللوا انفسكم ولا تركنوا الى راحه الذات ولا تستجيبوا لكل رغبه تاتي الى قلوبكم ولا تستجيبوا لكل فكر يقترحه الشيطان عليكم او الاصدقاء الاشرار انما اغصبوا انفسكم على عمل الفضيله واغصبوا انفسكم على ترك الخطيه فكركم اللي بيشرب سجاير ده بيبطلها ازاي بيغصب نفسه لو انه رفض يغصب نفسه هيقعد يشرب السجاير طول عمره لكن يحتاج الى فضيله التغصب لكي يترك الخطيه يعني انا مره اديت نصيحه لواحد بيشرب سجاير قلت له تبطلها قال لي مش قادر طب تعمل ايه مش قادر قلت له طب هقول لك حاجه كعمل متوسط مش كل مرة يجي لك رغبة انك تشرب سجاير تطاوع هذه الرغبة قول طب بعدين طب بلاش المرة دي طب كمان خمس دقايق طب كمان نص ساعة طب طب بعد شوية طب بعد ما نخلص قراية طب بعد ما نروح المشوار طب مش طب المكان ده مش مناسب يقعد مش كل مرة يجي له فكر ليه نفسي يشرب سيجارة يحط ايده في جيبه لا مش كل مرة يجي له نفسه يحط ايده في جيبه ده يبقى دلع لازم انه يغصب نفسه يقول طب بلاش بلاش دلوقتي طب نأجلها بعد كده لو واحد غاظه وعايز يرد رد عنيف يقول طب بلاش الكلمة دي طب نأجلها برضه نفس الحكاية احنا عايزين نغصب انفسنا عايزين نغصب انفسنا في الصيام اديكوا هتصوموا يجي لك نفس انك تاكل دلوقتي يقول طب بلاش دلوقتي طب بعدين تأجلها شوية يجي لك نفس انك تاكل الصنف الفلاني يقول طب بلاش الصنف الفلاني بلاش دلوقتي ناكل غيره تقعد تغصب نفسك ولما تغصب نفسك لا تكون شخصا محبا لذاتك ولا شخصا مدللا لذاتك ولا شخصا يبحث عن راحة نفسه الفرق بين القديسين وغيرهم أن القديسين لم يحبوا راحة أنفسهم ما كانش الواحد فيهم بيدور على راحة نفسه بالعكس كان بيغصب نفسه على عمل الفضيلة وبعدين بقوا كويسين وبقوا يحبوا هذه الفضيلة ومش محتاجين انهم يغصبوا انفسهم عليها بل ان غصب الذات يعتبر نوع من انواع الاشتراك في الصليب مع المسيح الرسول بيقول مع المسيح صلبت مع المسيح صلبت كيف تصلب مع المسيح ياما في ناس الواحد يقول يا ريتني زي اللص اليمين اتصلبت مع المسيح نقول له لا ممكن هو ضروري الصليب يعني يدق في ايديك مسامير ممكن تصعد على الصليب مع المسيح بانك تغصب ذاتك لا تطاوع كل رغبه ولا تسلك مع كل شهوه وانما تغصب نفسك كل شهوه تجيلك تدق فيها مسمار وكل رغبه تجيلك تمسمرها بمسمار وبعدين تلاقي نفسك صلبت على الصليب صلب الجسد مع الاهواء زي ما بيقول الرسول الذين صلبوا الجسد مع الاهواء هو ده اللي احنا عايزينك تعمله انك تصلب الجسد مع الاهواء حاول انك انت تتمرد على ذاتك تعلن الثوره على ذاتك على رغباتك تقول انا هيكون لي نظام في القراءة نظام في الصلاة نظام في الاستيقاظ تيجي الصبح مش عايز تصحى تغصب نفسك وتقوم على طول مش عايز تقرا تقول لا نسيب اللي في ايدي ونقعد نقرا على طول ليك رغبة انك تروح تتفسح فسحة النهاردة مش كويسة تغصب نفسك انك بلاش ليك رغبة انك تقعد جنب التلفزيون تقضي لك 3 4 ساعات تحضر لك رواية من الروايات تقول لا لازم اغصب نفسي وبلاش ليك رغبة انك تبص كده بعينك بصات مش تمام تقول لا اغصب نفسي وما ابصش اغصب نفسي وما ابصش ده المسيح مش قال تغصب عينك انها ما تبصش ده قال اقلعها والقها عنك مين يقدر على دي مش قال اغصب عينك انها ما تبصش قال اذا اعثرتك عينك اقلعها والقها عني طب يبقى انا بديكوا منهج خفيف بدل ما تقلعها وترميها عنك اغصب نفسك بلاش تبص اذا اعثرتك ايدك اقطعها والقها عنك ما تقدرش تقطعها على الاقل امنحها انها تعمل ما تريد حاول انك انت تغصب نفسك فكركوا حكاية لما بيقول تقلع عينك وتقطع يدك ممكن تفسر قوي بانك بالتغصب انك تغصب نفسك ان بلاش تغصب نفسك ان بلاش بلاش العمل ده واحد قاعد يتكلم وبيتكلم كلام ملهوش لازمه وماسك سيره فلان وعلان وبعدين يغصب نفسه يقول لنفسه بس بطل كلام روح ببطل كلام لما يكون اتنين تلاميذ بيتكلموا في الفصل وبعدين مدرس يبص لواحد فيهم كده بصه شديده يقول له يا ولد على طول ييبس في جلده ويبطل كلام طب بدل ما يجي لك واحد يغصبك من الخارج انت اغصب نفسك من الداخل على الاقل لما تغصب نفسك من الداخل تاخذ اجرا على ذلك لكن لما ترغم ما بتاخدش اجر اغصب نفسك من اجل فضيله التغصب وضعت الدول القوانين والانظمه ومن اجل التغصب وجدت العقوبات سواء العقوبات السمائيه او العقوبات المدنيه لأن ساعات الإنسان تغصبه الدولة على ذلك ولولا كده الحكاية هتفلت الأنظمة بتوضع عشان الإنسان يغصب ذاته افرضوا مثلا مفيش قواعد المرور الموجودة ومفيش عساكر مرور ومفيش إشارات مرور ياه ده كل عربية تخش في التانية وتلبس في التانية وده عايز يلحق بسرعة ويلبسوا في بعض لكن الدولة عملت لهم نظام اللي يخالفه يدفع مخالفة وفي بعض الدول تسحب الرخصة منه ويخافوا من أجل الخوف تلاقي الواحد ماشي بالنظام تمام زي الألف ما يتهزش ليمين ولا شمال طب احنا بدال ما يجي لنا هذا التغصب من القوانين, من القوانين او من الانظمه الموضوعه او من الدوله ما نخليه تغصب من داخل انفسنا من داخل انفسنا ضميرك يغصبك انك تعمل الخير ضميرك يغصبك انك انت تمتنع عن الشر هذه هي فضيله التغصب التي يجب ان نبدا بها في حياتنا الروحيه ان الانسان يغصب ذاته الى ان يصل الى الحب يكون التغصب هو الخطوه الاولى والحب هو نهايه الطريق وعندما يصل الى الحب لا يكون تحت قانون ولا تحت نظام انما سيفعل كل شيء بالمحبه هو حد فيكم يقول انا عايز ابتدي بالمحبه دي وعلى كيفي لا مش هتنفع دي حكايه تبتدي بالمحبه دي اذا كنت انت بقيت من القديسين الكبار اللي ارتفعوا فوق مستوى القوانين لكن اذا كنت مبتدئ اغصب ذاتك صدقوني ليس هذا الامر من الامور الروحيه فقط بل حتى اهل العالم انفسهم شعروا بفضيله التغصب ولذلك يقول الشاعر قف دون رايك في الحياه مجاهدا ان الحياه عقيده وجهاد تقف تجاهد في سبيل الفكره التي انت مؤمن بها تغصب نفسك عليها نحن يا إخوتي للأسف الشديد نحب أن نغصب غيرنا لا أن نغصب أنفسنا يا سلام على اللي يحب يغصب غيره حاجة عجيبة ننفذ على غيرنا الأوامر وننفذ على غيرنا الأنظمة ونقف بشدة أمام غيرنا لازم تعمل وغصب عنك وشوشرة كبيرة لكن عشان نغصب انفسنا لا لا نحن كثيرا ما, دل ما ندلل انفسنا ونق ونقسو على الاخرين نكون طيبين جدا في معامله انفسنا وشديدين جدا في معامله الناس العكس هو الواجب اغصب نفسك ولا تغصب غيرك اغصب نفسك ولا تغصب غيرك انا عايز فضيلة التغصب دي تشملك كلك تشمل عينيك وايديك ولسانك وتشمل فكرك وتشمل عبادتك وتشمل روحياتك وتحاول باستمرار انك انت تكون شديد على نفسك شوية احنا عايزين فترة الصوم الكبير اللي جاية لنا دي نكون فيها شديدين على انفسنا ونغصب ذواتنا نربي انفسنا بدلا من ان يربينا الناس ونؤدب انفسنا بدلا من ان يؤدبنا الناس ونعاقب انفسنا بدلا من ان ياتينا العقاب من الاخرين ولا نحاول أن نهرب من الرغبات الروحية في ناس عايزين ينفذوا اللي مخهم اللي في مخهم وبس ما يحبوش يغصبوا أنفسهم ويتحايلوا بكافة الطرق أنهم ينفذوا اللي في مخهم بكافة الطرق إن ما قدرش يتحايل وإن ما قدرش على التحايل يحاول يقنع وإن ما قدرش على الإقناع يعيط ولا يبكي وإن ما قدرش يشوف له طريقة تاني يعني واحد مثلا إيه عايز ينفذ اللي في مخه مش عايز يغصب نفسه فيروح مثلا يشاور اب اعتراف يقول له اعمل كذا هو ملهوش نفس ينفذ دي يحاول يقنع في اب اعتراف يتحايل مفيش فايده بيقول اغير اب الاعتراف ده عشان ايه عشان انفذ اللي في مخي نفذ اللي في مخك طب يا اخي ما تغصب اغصب ذاتك ده في خطيه كبيره موجوده في الرهبنه اللي هي السلوك حسب الهوى في قول لأحد القديسين يقول لا أعرف سقطة لشاب إلا أن يسلك حسب هواه اللي بيسلك حسب هواه بيضيع لأنه لم يغصب نفسه ولم يخضع هواه للمشورة ولم يخضع هواه للوصيه امال ليه قال استشير في كل حاجة علشان تغصب نفسك على الطاعة تغصب نفسك انك تنفذ رأي غيرك وليس رأيك الشخصي نوع من التغصب ولذلك كان في القيادة الروحية تنفيذ لهذه الفضيلة لأن الإنسان إذا ترك لنفسه لا يقود نفسه قيادة سليمة لكن يخلي غيره يمسكه كده بإيد شديدة اغصب نفسك لأن المثل بيقول اللي بيبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك فلما نفسك تغصبك على عمل الخير اشكرها لأنها غصبتك على الخير هذه هي فضيلة التغصب التي يجب أن نبدأ بها ولكن سوف لا نستمر فيها على الدوام وإنما نجتازه إلى فضيلة المحبة نطلب من الله أن يعطينا الإرادة القوية التي نغصب بها أنفسنا وأن يعطينا المحبة لوصاياه الله المهدى من الأبد آمين